بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بحول الله وقوته الحديث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكنا في الدرس الماضي قد أجملنا الأحداث التي وقعت لأمة الإسلام الناشئة ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العام الأول من الهجرة أي في العام الأول من استقراره صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة ذكرنا من الحمة وذكرنا منها عقد المؤالفة والموادعة بين المسلمين جملة واليهود ثم بين فرق المسلمين كبين المهاجرين والأنصار وكيف صالح نبينا صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا وبين الأوس والأخر والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار وذكرنا بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا موت بعض رجالة هذه الأمة كأسعد بن زرارة وكلثوم بن هدم وذكرنا ميلاد عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وذكرنا أشياء أخرى وقعت في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الثانية من هجرته صلوات ربي وسلام عليه وأرجو أن يكون قد استقر في نفوس الإخوة أن صار للإسلام دولة وصار المسلمون أمة فصار لهم قائد ووزراء وجيش وصار لهم حدود كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم حدود المدينة وأرسل بعض رجالاته ليضعوا أعلاما على هذه الحدود فصارت المدينة دولة بعرف المصطلحات العصرية الجديدة دولة ولكنها دولة ناشئة هذه الدولة أرسلت بعض السرايا فأرسلت سرية حمزة وسرية عبيدة بن حارث وسرية سعد وغيرهم من الأمراء من الجدد الذين بدأوا يتبوأوا مناصب للحرب والقتال فبدأ يوضع شيء جديد في خريطة الجزيرة العربية ودارس السيرة ينبغي أن يتنبه لهذا دائما بدأ يوضع شيء جديد في خريطة الجزيرة العربية فهو أن أهل مكة لا يحيون طول العام إلا بأمرين برحلة الشتاء ورحلة الصيف فرحلة الصيف إلى الشام وللتجارات والضرب في الأرض في الشام ورحلة الجنوب إلى اليمن فالآن صار الطريق إلى الشام مخوفا ومهددا إذ يقطع الطريق عليهم إلى الشام جند محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المعتقد الجديد الذي بدأ يرسخ في نفوس أهل مكة راعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يؤكد عليه بشدة يعني ما ترك يمر هكذا لا بدأ يؤكد عليه فصار صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا بل ويغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم في الطرق المتوجهة إلى مكة لا إلى الشمال بدأ أول ما يذهب يذهب بغزواته إلى الجنوب في اتجاه مكة كأنه يناوش أهل مكة يؤكد لهم هذه العقيدة العسكرية الجديدة أنه صار في شمالكم دولة فكان إما صنع صلوات ربي وسلامه عليه أن خرج في أول غزوة وهي غزوة ودان أو تسمى الأبواء خرج فيها صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من سنة اثنتين من الهجرة صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه مئة رجل من جنده صلى الله عليه وآله وسلم كان لواؤه مع عمه حمزة وكان له أبيضا ولم يلقى قتالا صلى الله عليه وآله وسلم الغزو إلى ودان إلى الأبواء فين الأبواء هذه عشان دي مسألة جغرافية وأنا ماشي مع السيرة أفهم أبقى عارف النبي بيحارب بيحارب فين وليه احنا كان كل ما اتكلم انا اعمل على الحيطه كده لو قلنا مكه هنا يبقى المدينه في الشمال هنا المدينه في شمال مكه والاثنين مع بعض كده في الجهه الغربيه منهما البحر كان طريق اهل مكه الى الشام اما مباشر بيسموه الان طريق الهجره من مكه الى المدينه طريق ملتوي متعرج كده الى المدينه ثم من المدينة إلى تبوك إلى الشام إلى أذرعاك إلى الشام في طريق آخر يسلكوه من مكة إلى جدة على البحر اسمه طريق الساحل يسلكوا عليه ويمر من ينبع بجوار المدينة تبقى المدينة جوه الصحراء كده 70 80 كيلو وينبع على البحر كان طريقان إلى الشمال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه الطرق على من؟ على أهل الجنوب ليه احيانا خصمي يشعر ان انا ضعيف فاذا انا اشعرت انا ايضا ضعيف اعطيته نوع من الاستقواء علي انا فكان لازم ان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر اهل مكه ان هو ايه ليس ضعيفا بل قويا فكلما ناوشهم واقترب منهم كلما اوضع في نفوسهم فخافوا فخرج الى ودان ودان جنوب المدينه باتجاه مكه يعني بدأ يخرج من الغزوات إلى قريب من اتجاه مكة صلى الله عليه وسلم خرج فوصل الأبواء إلى ودان بينها وبين المدينة حوالي 70 80 كيلو ولم يلقى كيدا صلى الله عليه وسلم يعني ما قتله أحد بل صلحته القبائل العربية في هذا المكان إذا بدا المكان نهاية حدود المدينة في جنوبها 5 6 7 10 كيلو الآن صالح قبائل بينهم وبين المدينة كم كيلو؟ 100 كيلو إذا بقى في حدود جديدة لمين؟ للمدينة صار من يوالون أمة الإسلام كثر الناس اللي بيوالوا أهل المدينة أكثر لماذا؟ لأنهم يروا أن محمدا أقوى من أهل مكة فبدأت كفة ما كانت عاملة كده بدأت كفة المسلمين تعلى وكلما تعلو كفة المسلمين كلما كفة الكفار إيه؟ بتعبر خلي بالك من الفنون في الحرب الحرب مش كلها قتال هذا نوع آخر من الحرب حرب يسموه حرب فكرية توجيهية كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أرسل بعد سفر أرسل سرية لعبيدة بن حارث ابن عمه أيضا قوام جنودها من 60 إلى 70 إلى ثانية المرة اللي ذكرناها في الدرس الماضي أو ثانية المرار وهذه مختلف في ضبطها هذه أول سرية رمى المسلمون فيها بسهم فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص في سرية عبيدة بن حارث اسمها سرية آه ثنية المرة أو ثنية المرار كان أول من رمى بسهم هو سعد بن أبي وقاص يعني التقى الفريقان لم يحدث قتال فرى المشركون فرماه سعد بسهم فكانت هذه من أعظم مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه ولكن وقع شيء جديد في هذه السرية لا يترك أبدا وانت ماشي في السيرة ما تسيبوش شيء مهم جدا فر من المشركين للمسلمين رجلان المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان بن جابر المازني عتبة هذا الذي صار بعد ذلك من المشاهير عتبة والمقداد بس نفس المقداد ابن عمرو مش المقداد ابن سعد المشهور لا هذا غيره يعني هذان رجلان خرج مع جيش المشركين من مكة ليتوصلا إلى المدينة عن طريق إيه؟ إذا التقى الجيشان واختلط الجمعان خرج من جيش المشركين وانضاف إلى جيش المسلمين هذا يصنع صنيعه في نفوس المشركين حينما يرى المشركون أن رجالا من رجالتهم من المقاتلين ال- الأشداء البارعين ينتقلون إلى صف الإسلام هذا لا شك أنه يضع في نفوس المشركين ويقلل من عزمهم ومن قوتهم لمجابهة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرسل صلى الله عليه وسلم سرية ثالثة هي سرية حمزة إلى سيف البحر للساحل بقى اثنين نزلوا على الطريق ده وواحدة راحت على البحر كله في اتجاه مين؟ في اتجاه مكة مش في اتجاه الشمال الأولى لا أي عاقل يقول إيه؟ يقول إن جيش المسلمين المفروض ده يقاتل فين؟ في مناطق بعيدة عن مناطق الأعداء يرسخ أرض ويرسخ جبال ويرسخ أناس لا ده أول ما قاتل وناوش جيش المسلمين ناوش أهل مكة خلي بالك السرايا هذه الثلاث كلما خرج المسلم في السرية ولم يحدث قتال يعملوا شيء جديد ايش الشيء الجديد يحالف القبائل العربية يحدث نوع من الحلف بينه وبين القبائل المقيمة في هذه الأماكن حتى أنهم حالفوا قبيلة مدلج اللي منها سراق المدلجين المشهور الصحابي رضي الله عنه وارضاه وحالفوا قبائل ضمرة قبائل كثيرة في هذه المناطق كلها حالفوها فانتقل ولاء هذه القبائل من ولائهم إلى قريش ومكة إلى ولائهم لمن؟ للمدينة ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عندنا غزوة ودان أو الأبواء وهذه أول غزوة ثم السرية عبيدة بن حارث ثم سرية حمزة والله تعالى أعلم هي المذكورة سابقا في السنة الأولى إذ أن العلماء على الأخص الواقدي يقول هي في السنة الثانية ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بواط بلد اسمها بواط من ناحية ربوة برضو فين البلد دي من مدينة وانت نازل لمكة بس عندنا تمييز هنا بقى ايه إذا قلنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه نسمي العمل اسمها ايه غزوة إذا أرسل غيره بيسموها ايه سرية هذا هو المشهور عند كثير من الإخوة شيخ الصالحي قال لا هذا ليس بضابط قال الضابط العدد ونقل هذا غيرنا العلم قال الضابط هو ايه العدد حتى انه ما زال في جيوشنا الان العصريه الى الان عندنا في تركيب الجيش حاجه اسمها ايه قوات المسلحه تنقسم الى عده جيوش جيش اول جيش ثاني وهكذا الجيش الاول والثاني بيتكون من ايه فرق فرقه اولى فرقه ثانيه فرقه ثالثه الفرقه لما تنزل متقسمه لايه الويه لواءات كل لواء داخله كتائب مش كده برضه كل كتيبه داخلها ايه السرايا كلكم طبعا كنتوا على السكن في الجيش وكل يقول لك انا في السريه خمسه في كتيبه مش عارف ايه الى اخره فبيسموها السريه هذا اختلاف لفظي عند اهل العلم ولا يفيد كثيرا يعني لا يبنى عليه كثير عمل ولكن هذا ينبغي المعلومه العلميه فقط خرج صلى الله عليه وسلم الى بواط من ناحيه رضوه في 200 راكب معه 200 جندي صلى الله عليه وسلم ولواء هذه المرة مع سعد بن أبي وقاص خلي بالك أول مرة خرج في الأبواء كان لواءه مع عمي حمزة المرة الثانية حينما خرج إلى أبواط كان لواءه مع من؟ مع خاله سعد بن أبي وقاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في الجيش مين اللي بيصدره في أول الحرب؟ أهله ما بيصدرش الغريب ويقعد هو فين؟ في غرفة القيادة المكيف ومستريح ويريح أهله لا هو يصدر أقاربه الأول يبرزهم على الناس آه، خرج يقصد عيرا لقريش جاءه خبرها أنها ستمر من ناحية ربوة وهذه العير فيها أمية بن خلف في مئة رجل وألفان وخمسمائة بعير أرجو أن تتخيل ألفين وخمسمائة جمل طالعين بأحلاسها وأقتابها جاءوا بثروات عظيمة جدا جدا من الشام رايحين مكة أو من مكة إلى الشام محو- يعني ده اقتصاد تقول هذا اقتصاد الدولة اقتصاد مكة في ذاك الوقت كله محمول على 2500 بعير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبرجاله يريد أن يأخذ هذا السلب لماذا؟ واحد طب هو ليه بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ عامة أموال مكة إذ ذاك كانت أموال من؟ كانت أموال المسلمين الذين خرجوا بغيرها وتركوها قصرا وجبرا لا اختيارا رضي الله عنهم ممكن واحد يقول طب ما انتوا عدوانيين هو الإسلام دين مسالم احنا الجهاد عندنا دايما هو الدفع الأعداء لا يا أخي صح الكلام ده غلط هذا رسول الله خرج دفاعا عن المدينة نعم وخرج لاستحواذ أرض جديدة مش دايما الجهاد للدفع في جهاد آخر اسمه جهاد إيه الطلب لا بد أن نعبد الأرض ومن عليها لله جل في علاه الجهاد مش لازم ان هنقعد في بيتنا ونستنى لما العدو يجي يضربنا ندافع الكفار الان فهموا القضيه الكفار الان دخلوا العراق قبل ما حد من العراق يطلع هي العراق راحت ضربت امريكا لا هم اللي جولها من اخر الدنيا ما بتوع افغانستان ضربوا امريكا لا ال- ال- ال- الغرب الكافر بدا يتعامل معك بنفس المنطق لماذا انا لا اعامله بنفس المنطق ليه ليه تعتب علي انا وتعتبرني ارهابي ولا تعتبر هو ارهابي إذا تلك إذا قسمة ضيزة ده كلام غير عدل أبدا لم يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد كانت أمنية أن يحصل 2500 بعير بأحلاسها وأختابها هتعمل أهل المدينة إيه؟ رواج رائع جدا جدا مع 100 أسير 100 رجل هيأسرهم صلى الله عليه وسلم فيأخذ فيهم الفداء فتغير حال المدينة مطلقا لم يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع هنا في مسألة مهمة جدا انت متخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع في غزوة زي غزوة بواط هذه يمشي سبعين 80 كيلو مثلا ويقعد يتربص العدو خمس ست ايام وبعدين يرجع المشوار ده ياخد منه كام يوم عشر أيام خمستاشر يوم ثلاث أسابيع مثلا يعني مين اللي كان بيكون قائم على أمور المدينة لابد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليها من يخلفه كما سنذكر الآن لم يخرج من المدينة ويترك ولم يترك فيها أميرا بل كان كل مرة يترك فيها أميرا صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التدريب على القيادة كان بيسيب واحد مكانه يقعد مكانه أسبوع أسبوعين ثلاثة يدير حي المدينة فلو انتقل سلم إلى ربي تبارك وتعالى يبقى موجود عندنا في البلد إيه؟ سبعة ثمانية عشر عشرين مدربين على قيادة البلد هذا أمر فطري طبيعي ثم جاءت من بعد ذلك غزوة أخرى مشهورة في كتب السيرة كلها اسمها غزوة العشير أو العشيرة بعض الكتب تذكرها غزوة العشير أو العشيرة خرج فيها أيضا سلم العشيرة والعشيرة مكان أيضا في الطريق بين مكة والمدينة خرج ليعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام حتى نزل عند العشيرة من بطن ينبع أظن كلكم عارفين ينبع إلى الآن مش كده برضه؟ ميناء في السعودية ملوء على البحر شمال جدة يعتبر موازي المدينة على البحر حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وبعض جماد الثانية ولم يلق كيدا أو قتالا صلى الله عليه وسلم أقام شهر شهر ونص في المكان ينتظر قبائل مع ذلك قريش فذهبوا من طريق آخر عمل صلى الله عليه وسلم استفاد من السفرية ولا لا؟ نعم عقد قبائل كما ذكرنا مدلج وضمر في هذا المكان وغير من القبائل وصالحهم وصاروا حلفاء لأهل المدينة غزوة العشير هذه رغم انها في كتب السير شيء عابر كده يذكرها في سطر او سطرين فقط لا غير. آه، فيها واقعة طريفة وقعت يعني في غزوة العشيرة قصة وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يحكيها عمار بن ياسر الصحابي الشهير يقول كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين بغزوة العشير من بطن ينبع كان هو وعلي بن ابي طالب ايه صحاب اكلهم مع بعض شربهم مع بعض نومهم مع بعض زي بس معنا في الجيش كانت عسكري مع واحد صاحبه يميلوا لبعض في نوع من الموده بينهما يقول وفيها ومنها انه كان علي وعمار ينامان في منامة واحدة جنب بعض وفيها لما تخلف علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المخارج خارجين مكان يلا خروج علي أخر شوارع اسأله وهو نايم فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب لأن علي حينما قام من نومته كان التراب قد عفر جنبه وصدغه وصدغه رضي الله عنه وارضاه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب وهذه الكنية ذكره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر حينما غاضب علي فاطمة بعدما تزوج فاطمة فوقع مشكلة بينهم فغاضبها فتركها وذهب فنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رسول الله بخبره فراح له المسجد لأنا مع التراب ضربه برجله فأفاق عليه فإذا رسول الله فقال قم يا أبا تراب الشاهد اليوم من قم يا أبا تراب إيه قال عمار فقال لعلي قم يا أما يا أبا تراب ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين ألا أخبركم بأشقى رجلين في الدنيا قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر الزمود الذي عقر الناقة أحيمر الزمود الذي عقر الناقة هذا منصوص عليه في القرآن أما الثاني والذي يضربك يا علي على هذه حتى تبتل منها هذه يضربك على هذه وضع وسلم يده على رأسه حتى تبتل منها هذه وضع يده على لحيته هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عليه أنه سيموت قتيلا وسيضرب بالسيف على رأسه حتى يسيل الدم من رأسه على لحيته رضي الله عنه وارضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه معجزات عابرة كده بسيطة هي في نظرك بسيطة لكن فيها بعد يبدو أنها معجزة ضخمة كما قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وهو ابن المسجد فيما مضى معنا قال إن أصحابك سيقتلون سيقتلونني يا رسول الله قال ما هم بقاتليك إنما تقتلك الفئة الباغية وكان وقع بعد ذلك بسنين وسنين هنا يقول علي أنك ستضرب من هنا فيسيل الدم على هنا ويخبر بذلك عليا رضي الله عنه وارضاه يبقى عندنا غزوة ودان أو الأبواء ثم غزوة العشير آه هذه الغز... الغزوات التي خرج غزوة بواق ثم غزوة العشير وهذه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتينا غزوة أخرى سريعة كده عجيبة جاء رجل اسمه كرز بن جابر الفهري كرز بن جابر الفهري أتى برجال وخيل ودخل على سرح المدينة سرح المدينة اللي هي إبل الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتنى إبلا من صدقات المسلمين فوضعها في بيداء المدينة وأنا أذكر قلت لكم مرة فين بيداء المدينة دي حد فاكر ولا لا من يذكر أين بيداء المدينة قلنا البيداء دي التي سيخسف فيها بالجيش في علامات الساعة الكبرى ولا يبقى من الجيش إلا الشريد رجل يخبر عن هذا الجيش الذي خسف الله تبارك وتعالى به الأرض في بيداء المدينة نعم من منكم عمل عمره نعم الله يفتح عليك أول ما تخرج من الميقات ميقات أهل المدينة اسمه ذي الحليفة أو أبيار علي أول ما تخرج منه هو في مكان منخفض العربية لو تيجي بتلف بيك كده زي لفة كاملة وتطلع بيك على مكان عالي أول ما تطلع المكان عالي السيارة تاخد طريق بقى إيه طريق مكة السريع مباشر أول ما تنتصف الطريق على الطريق يبقى على يمينك إيه مكان واسع جدا فسيح جدا جدا ما فيهوش جبال مطلقا المكان ده اسمه إيه البيداء ما فيهوش علامات ما فيهوش امارات اذا حطيناك فيه جوه بعيد شويه كده ما تعرفش تطلع منه يعني الجبال دي مزايا برضه لو واحد دخل في مكان فيه جبال بيطلع على جبل ويبص يشوف الطريق اوله فين واخره فين دي ما فيهاش اي علامات زي الميه ما فيهاش لذلك سموها ايه بيداء تبيد من يسكنها فجاء كرز هذا على غفلة من المسلمين واستاق شرح المدينة من البيداء راح داخل على الجمال المكان ده كسر ال- السلوك الموضوع عليها وراح صاحبها ومشى بيها يدفعها بالخيل فالنياق تجري قدامه خرج الحارس عليها فنادى عليه المدينة اللطيمة اللطيمة اللطيمة يعني أدركوني حدثت مصيبة فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسرعا صلاة ربي والسلام عليه وخرج معه من أدركه من أهل المدينة على خيلهم يسرعون حتى وصلوا إلى سفوان من ناحية بدر بدر طبعا معروف اللي فيها وقعت إيه بدر المشهورة وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان جنب سفوان اسمه اسمه إلى جنب بدر اسمه سفوان بدر بينها وبين المدينة كم كيلو؟ حوالي 150 ل 180 حسب الطريق يعني بدأنا نقرب لنص المسافة بين المدينة وبين إيه؟ بين مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بخيله ورجاله حتى وصل إلى سفوان ده جنب بدر كده فرأى منطقة بدر ولكن لم يدرك سرح المدينة كان كرز خد ال- ال- ال- ال- النياق وهرب فلم يدركه صلى الله عليه وآله وسلم غزوة بدر دي اسمها غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الأولى فيها جزئية مهمة جدا جدا آه، كأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله إلى هذه المحلة عمدا ليرى أرضا ستقع فيها المعركة الفاصلة يعني صلى الله عليه وسلم مشى مشى إلى وصل شاف منطقة بدر ورأى عين الماء التي فيها ورأى المكان ورأى التلال ورأى الهضاب ورأى الروابل حفظ المكان كويس صلى الله عليه وسلم ثم رجع وده بيحصل معنا كلنا ساعات تلاقي واحد ياخدك مكان كده بعيد تبقى انت كاره انك تروحه تفوجئ بعد سنتين ثلاثه بقى 10 انك رايح المكان ده ليه؟ لمصلحه تقول ياه ده انا جيت هنا مره وشفت كذا وكذا وكذا وكذا هذا من صنع الله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء صنعه انا ملاحظ حاجه الليله مش عارف انا انا سيء في عرضي الموضوع ولا انتوا اللي فيكم حاجه الليله قولوا لي ايه اللي انت ملاحظه انا ملاحظ ان النوامين كثر يعني ملاحظ كتير من اخواننا دماغه بتقع كده ده احنا لسه انا لسه انا يا دوب عدى ربع ساعه وانا متاكد انت لو طلعت دلوقتي المسجد هتاخد لك سهره لحد الساعه 2 ليه ساعه الدرس بالذات بيجي لك العفريت بتاع النوم وانا بقول عفريت بمنتهى الوضوح هو جن اكيد طب طلع واحد من اللي دماغه بتقع طلعه بره الدرس والله يقعد بره يشرب شاي ويضحك ويعمل كل حاجه ولا ينام العفريت ولا العفريت سابه ولا العفريت هيجي لك فين هيجي لك وتتفرج على ماتش الكوره لا ما انت قاعد مع فريق مش هيجي لك خلاص انما هو يجي لك فين وانت قاعد في المسجد هيجي الواحد اللي يتفرج على الافلام بره ما يجيلوش ابدا عفريت يسيبه هو كده تمام لكن يجي له فين في المسجد اسال الله جل وعلا ان يصرف عنا وعنكم عفريت النوم النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة زيد بن حارثة بص بقى استخلف على المدينة مين زيد زيد كان عنده كم سنة واحد بيقول 18 مين يسوي طب مين يقلل آه، واحد حبيبنا صغير يقول 10 رفع ايدك كده كام ها انت كنت معاهم دي من ضمن فوائد درس- دراسه السيره النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلوات ربي وسلامه عليه قالوا عند وفاته كان جيش أسامة بن زيد فين؟ بالجرف بجوار المدينة كان أسامة عنده كم سنة؟ 16 17 18 يبقى أبو أسامة اللي هو زيد في سنة الاثنين من الهجرة اطرح تسع سنين يبقى أسامة كان عنده كم سنة؟ كان عنده مثلا 8 9 يبقى أبوه كان عنده كم سنة؟ يعني 24 25 28 عشان بعض اخواننا ساعات بيحسب حسابات غلط كان عنده 10 سنين هذا لا يعقل ابدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر على المدينه صبيا مش معقول مطلقا والمدينه فيها الاشياخ فيها الكبار هذا يغار منه اهل المدينه اصلا يغار منه الانصار ولا يخلون ابدا انما امر عليها رجلا مكتمل الفحوله ومكتمل الرجول طيب معانا بقى غزوة الجاية دي هي حديث الليل الأرض إن كل إخواننا يفيق وينتبه لجيرانه هذه الغزوة أو مش غزوة هذه السرية لها شأن عظيم عند كتاب السيرة ليه سرية عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي سميت باسمه عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي من بني أسد من أعظم قبائل العرب عددا وعدة وقوة وله قرابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عمل موضوع أول مرة يحدث في تاريخ العروبة أو العرب وذلك أنه جمع ثمانية في سرية واحدة ثم أمر عليهم تاسعا جاب ثمانية وجاب التاسع قال له انت الامير على دول يبقى عدد السريه كلها كام تسعة لذلك ذكرهم العلماء بالاسم قالوا هم ابو حذيفة ابن عتبة وعكاشة بن محصن الذي بشر بالجنة وعتبة بن غزوان وسعد بن ابي وقاص وعامر بن ربيعة وواخد بن عبد الله وخالد بن البكير وسهيل بن بيضاء وعلى رأس هؤلاء جميعا عبد الله بن رئاب بن جحش الأسد بص كده تأمل الجماعة دول عكاشة بن محصن من أهل الجنة عتبة بن غزوان من أعظم قادات المسلمين فيما بعد سعد بن وقاص من أهل الجنة فاتح العراق كلها رضي الله عنه وارضاه السهل البيضاء هيجي لنا قصه دي معناها صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيحلق للنبي صلى الله عليه وسلم ابو حذيفه بن عتبه ابن عتبه بن شيبه بن ربيعه ابوه من اشد عتاة الكفر وهو من اشد اهل الايمان تمسكا بالاسلام خليط عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم انتقاهم واحدا واحدا ان هم رايحين لمهمه ايه صعبه جدا زي بيسموها في زماننا اسمها فرق العمليات ايه خاصه رايحين عملية زي بيسموها في زماننا المعاصر على خلاف بين الصحفيين لا بين أهل العلم اسمها عملية انتحارية ولا عملية استشهادية أنا بقول على خلاف بين الصحفيين مش بين أهل العلم هم اللي بيختلفوا أما ما عندناش خلاف الحمد لله أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزهم كتب كتابا للأمير لعبد الله بن رئاب قال له في إيه خذ هذا الكتاب وانطلق في اتجاه كذا امشي في الطريق ده وادي الاوامر والتعليمات معاك ولا تنظر في الكتاب الا بعد يومين من المسير كتاب ما تفتحوش الا بعد قد ايه بعد يومين الكتاب يعني مقصود بايه جماعه رساله يعني مش مش كتاب من الكتب لا رساله بس هي رساله مكتوبه اسمها كتاب فلا تنظر فيه الا بعد ان تسير يومين يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي الفريق ده لايه هيوصلوا تقريبا لنصف المسافه بين مكه والمدينه او ثلث المسافه عند هذا المحل افتح الكتاب واقرا التعليمات فمضى عبد الله بن رئاب بن جحش فسار يومين ثم فتح الكتاب لو انت بقى سيادتك مع عبد الله بن رئاب في السكه و الكتاب فيه امر ان ما يتفتحش هتقول له ايه عيش بقى المعاني الايمانيه في السيره لو احنا رايحين نقول له يعني مش هنقول له افتحه نقول لا ما تفتحوش النبي قال بس حتى يعني هو ما قالكش احنا رايحين فين يعني يا عبد الله ما ردكش رمز كده احنا رايحين فين رايحين مكه رايحين الطائف ده احنا رايحين الكنموت ما احنا شايفين رايحين فين قول لنا اي اشاره كده نجهز نفسنا لا ده امر جد جدا جدا في التوجه العسكري انك تسخر جماعه بايمانهم الى هذه الدرجه ده تسخير ايماني ولا يكون تسخير ابدا بالقوه اي حد الان قائد عسكري يطلع واحد يروح المكان الفلاني لازم يوجهه اما يقول له امشي في طريق الص- في طريق الصعيد وبعد خمس ايام اتصل بيه يقول لك تعمل ايه؟ هقول له لا انا لازم اروح فين؟ اجهز نفسي اخد عدتي اخد اخد ناهيك ان هؤلاء كانوا يعيشوا- يعيشون في صحراء في ارض جرداء النبي صلى الله عليه وسلم استعان عليهم بامرين اما الاول استعان عليهم بالله الثاني استعان عليهم بما عنده وفي قلوبهم من صميم الايمان فلا يفعل هذا إلا المؤمنون ماشى عبد الله بن رياب يومين والجماعة كلهم معاه لا حد بيسأل ده رايحين فين ولا تفتح ما تفتحش ولا الشغل بتاعنا احنا ده ماشيين في الطريق مفيش أي إشكال فلما فتح الكتاب ورجع معاهم قرأ عليه فإذا فيه امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ثم لما قرأ عبد الله هذا الكلام قال رايحين فين؟ النخلة بين مكة والطائف يعني أط- مكة أعداء والطائف أعداء كذلك يبقى هو هيقعد في وسط إيه؟ في وسط أرض الكفر يعني نقدر نقول زي اللي بيسموها في زماننا السرية بيسموها مصطلح في الجيش كويس اسمها سرية ايه استطلاع اللي بيحطوها خلف خطوط مين عدو خلف خطوط العدو يعني يبقى في ارض العدو هذه السرايا حتى في جيشنا المصري شيء جيد حقيقة يعني لا يختار لهذه السرايا الا مين الا خيار المقاتلين نوعيات معينة بيتم اختيارها هؤلاء اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيجلسوا في ارض مين في ارض العدو في نخله بين مكه والطائف اقعد في النص اعمل ايه ترصد الاخبار شوف قريش تعمل ايه بتجهز لنا ايه واحد معدي واحد راجع ضيفه كوبايه شاي قعده اكله شربه خد منه كلام خد منه حكايات شوف الاخبار الانباء ايه وصلوا يعملوا ايه اخبارنا عندهم ايه فلما نظر في الكتاب عبد الله قال سمعا وطاعه ثم قال لأصحابه إن من كتابنا هذا كذا وكذا وقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستكره منكم أحدا فمن كان يريد منكم الشهادة ويرغب فيها فلينطلق منتهى الوضوح قال لي ما تكرهش حد واحنا رايحين رايحين فين رايحين نموت كلام واضح اهو بصوا ايه فمن كان يريد منكم الشهادة ويرغب فيها فلينطلق يمشي معايا ومن كره فليرجع فإني ماض لأمر الله يعني هو بيقول احنا رايحين وعارفين ان احنا مش هنرجع بس احنا رايحين كل طمعنا في ماذا في أن نحصل الشهادة وأجرها من الله جل وعلا وأنا لا أكره أحدا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الزمرة المباركة في نوع من الخيار الصعب جدا بعد ما قطعوا الثلث أو النص أو ربع الطريق كشف له الأمر واختاروا هتعملوا إيه هذا ما فيه إكراه فعلا نهائيا لا أكره أحدا اللي عاوز يرجع يرجع واللي عايز يواصل يواصل فلم يتخلف واحد منهم ولا واحد رجع لو ان حضرتك المكرم او سيادتي انا المشرف مع الجماعه دول وقال لهم بالنص كده فمن كان منكم يريد الشهاده ويرغب فيها فلينطلق يبقى عارف انك رايح ايه تموت مين مننا احنا كان هيفكر يواصل خليك عملي ما تجاملش نفسك هتقول طب والعيال طب والولية طب والفلوس طب والمعاش مش هينفع العيال دول يعيشوا ازاي ده انا سايب بنت كنت بتجهز لها هنجوزها مين هيجوزها والولد في امتحان الثانويه العامه ثانويه امتحان الثانويه العامه الثانويه العامه هيفتح بلد المسلمين لا طبعا الثانويه العامه اهم الثانويه العامه اهم من من من, من امور المسلمين إيه اللي فيها طبعا يا اخي لا ده الثانويه العامه وشغل الناس شغله اصبح التعلق عندنا بالشهادات والتعليم بقى عباده عبادة من دون الله جل وعلا وتنافس الناس في ذلك تنافسا عجيبا فتحت الكليات الخاصة بقى يندفع للكلية الواحدة ايه بالاربعين والخمسين مئة ألف السنة والأب يستلم الدنيا كلها عشان بس ابنه بقى خد ايه يتقال له يا كذا يا كذا يا كذا تغيرت المعالم والأمور هؤلاء أهل إيمان وانضبطت قلوبهم على الضابط الرباني هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا سنمضي جميعا أمر الله وساروا مع قائلهم عبد الله بن رياب فهم في طريقهم ماضون إلى الموت بس الموت صار له اسم جديد اسمه ايه الشهادة في سبيل الله وهذا أمر من فضل الله جل وعلا علينا لا يوجد في ملة أخرى احنا بنسعد جدا حينما نسمع أن فلان مات ايه شهيد وكل منا يتمنى هذا أن يموت شهيدا أعظم الدرجات في الجنة درجات الشهداء هذا من فضل الله جل وعلا علينا انطلقوا جميعا اطمأن قلب قائدهم فعلا معايا ايه رجال أشداء هيصبروا على القتال وقع في الطريق هذه طريفة سريعة كده هم ماشيين كان معاهم كل اتنين معاهم جمل ده يركب شوية وده يركب شوية الجمل عليه سعد بن وقاص وعتبة بن غزوان الاتنين معاهم جمل يعتقبانه ده يركب شوية وده يركب شوية بيستريحوا فشرد الجمل الناقة شردت طلعت تجري في الصحراء الصحراء مضوا خلفها الاثنين بتوعها طلعوا ايه يجروا وراها ضلت في الصحراء وضل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان في الصحراء راحوا الاثنين في الصحراء جلس عبد الله بن رياب ينتظر الاثنين ما رجعوش طب ينتظر الاثنين ام يمضي لامر رسول الله يعمل ايه لا امضي لامر رسول الله والاثنين هو نصرهم بعد بتاع ربنا ما لناش فيه فمضى مضى معاه كام واحد معاه ستة وهو السابع ستة رايحين في سيد استطلاع في أرض الكفر بين ظهراني الكفار في وقت ما فيهوش إلا جمال وحصنة خلي بالك المسألة صعبة جدا والقتل أقرب من الحياة فلما تخلف سعد وتخلف عتبة انطلق عبد الله بمن معه من الرجال في طريقهم حتى نزل في بطن نخلة كما أمره صلى الله عليه وسلم بطن نخلة هذه ما زالت إلى الآن معروفة موجودة منطقة جبلية بين مكة وبين, وبين الطائف موجودة مشروعة الآن كامنا فيها يعني كامنوا فيها في مكان الدار وركبان مكان ما قعدوا في بلد الدار ويتابعوا بقى ايه الطريق الذاهب والراجع وهكذا فمرت عير لقريش قافلة معدية قافلة فيها أربعة من أهل مكة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل بن المغيرة المخزومي والحكم بن كيسان قافلة فيها كم واحد فيها أربعة خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا انزلوا بطن اخر اعملوا ايه استطلاع هاتوا الاخبار والانباء بس لم يقل لهم لا قاتلوا ولا اعملوا اي حاجه مفيش مطلقا زي ما قلنا اسمها سريه ايه تقول الاستطلاع كان يحكوا لنا في حرب السبعه سته وتسعين ينزلوا خلف خطوط اليهود يجيبوا الاخبار و- ويركبوا ويرجعوا تاني ولا يقاتلوا ولا شيء ابدا ده طبيعه العمل اخواننا الاصحاب جزاهم الله خيرا لما راوا القافله كأن الصيد قد أعجبهم صيد الثمين قافلة ملأنا بخيرات وفيها كم رجل أربعة بس وإحنا كام سبعة يبقى إحنا هننتصر هنغلب وناخد القافلة ونرجع لمين النبي صلى الله عليه وسلم نرجع ملقانين بالخيرات كلها نسي عبد الله بن رياب أن الأمر النبوي إنما هو محصور في كلمتين ترصد لنا من أخبارهم وتعلم لنا أنبئهم بس مفيش قتال فلما رأوا القافلة وطلعوا فيها استشارهم عبد الله نقاتل أو لا نقاتل فاختلف القوم فئة تقول اه ده فرصة والموضوع كويس وهنكسب تمام وفئة تقول لا ممنوع قتال الكل نسي الأمر بتاع مين؟ خد بالك النسيان ده حكمة من الله الإنسان خلق نسيا هذه حكمة من الله ليقع ما هو أنفع بعد ذلك المسلمين جميعا انتهى الرأي نقاتل كلهم طبعا ده يعطيك شيء عالي جدا في ادب الخلاف احنا سبعه مع بعض ثلاثة قالوا نقاتل وثلاثة قالوا نقاتل فاضل واحد الرابع قال نقاتل يبقى هنمشي رأي مين الأربعة يعني المسلمين عندهم ما يسمى في العصر اسمه ايه الديمقراطية لا اسمها شورى والرأي الأكثر والأغلب وانتصر الرأي وما عندهمش إن رأي الأمير باثنين احنا عندنا كده رئيس مجلس إدارة رأيه بكام واحد باثنين لا هو كل واحد بواحد انتهى القول بالإجماع نقاتل فانطلق الج- انطلقت الجماعة المسلمة إلى الجماعة الكافرة سبعة على أربعة فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله أول حاجة واحد من الصحابة راح مطلع ضرب سهم واحد جاب واحد كافر قتل فلما رأوا الثلاثة الآخرين سمعهم قتل فاستأثروا حافظ إيديهم إيه سليم بالأسر فالمسلمون خدوا الأمان رايحين يمسكوهم بقى ياخدوا قافلة فلما جاءوا ليأسلوهم أسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وفر أحد المشركين اللي اسمه نوفل هرب بفرسه وحتى دخل مكة يبقى المسلمين كسبوا المعركة بقد إيه؟ في دقيقة في دقيقتين قتلوا واحد واحد بقى يسلم خدوا القافلة كاملة وخدوا كم أسير؟ اثنين سعدوا سعادة عظيمة جدا جدا وراحوا راجعين لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه ومعهم الغنيمة ومعهم الأسيرين وكان عبد الله قد اجتهد اجتهادا عابرا هم راجعين في الطريق قال لهم الغنيمة دي ما شاء الله نقسموها ازاي قالوا ازاي قال نجعلها أخماسا نخمسها أخماسا بدماغه كده قبل أن تنزل الآيات إيه أن ما غنمتم لله أن إليه خمسها وللرسول أن كانت لسه ما نزلتش أبدا هو قال نخمسها من دماغه كده نجعلها إيه أخماسا خمس لكذا خمس لكذا وخمس لله وللرسول فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من شأن الواقعة وأخبره بموضوع الخمس فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال هم راجعين في منتهى إيه؟ السعادة فوجئهم النبي يقول لهم إيه ما أمرتكم بقتال وعلى الأخص إن القتال وقع فين ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام يعني في قتال وفي الشهر الحرام كمان هنا العلماء اختلفوا في نقل القصة دي جزئية واحدة قالوا ان القتال كان في آخر يوم من الشهر اللي مش حرام بعضهم يقول بل كان القتال في أول يوم من أيام الشهر الحرام على أي حال وقع الخلاف ودب الخلاف فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن العير وعن الأسيرين وضع العير في مكان تأكل تشرب والأسيرين في مكان معين مربوطين يأكلوا ويشربوا حتى يقضي الله في ذلك أمرا كان مفعولا فأسقط في يد الصحابة الصحابة العظمة قالوا احنا بدل ما نعمل خير عملنا ايه عملنا جريمة أو قال مصيبة عظيمة جدا أننا خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر الخبر الخبر لما يخرج ان واحد من المسلمين عمل غلطة طب ما يعمل المسلمين يغلطوا ايه اللي فيها بس غلطة الشيخ غلطة ايه عظيمة غلطة العالم غلطة ايه عظيمة انتشر الخبر وشاع فاجتهد اليهود وهم أهل الإعلام قديما وحديثا في إشاعة الخبر بسرعة وإشاعة أن محمدا يقتل في الشهر الحرام ويسيل الدماء في الشهر الحرام وطارت الأخبار في كل مكان وصار العرب كأنهم سيجتمعوا على قلب رجل واحد لحرب مين لحرب الإسلام والمسلمين ليه؟ لأن محمدا استحل الدماء في الشهر الحرام وقاتل في الشهر الحرام وسفك الدماء حتى أن بعض اليهود كانوا يتفاءلون بالكلام فقالوا واقد بن عبد الله واقد يبقى وقيدة الحرب عمرو الحضرمي أي حضرة الحرب قالوا هذه الفرق تدل أن الحرب ستعيد في من؟ في الجزيرة كلها على محمد وعلى من معه بيه هيجوا الأخبار ويألفوا الكلام ويعملوا التصريحات وإحنا المسلمين طبعا غلابة المسلمين غلابة بينسوا بسرعة بينسوا الامريكا ان في واحد آه، اسمه جوانتنامو وبينسوا انه في واحد في العراق اسمه ابو غريب بينسوا السجون دي بننساها بسهوله جدا بننسى اننا دوله اسمها فلسطين اتبلعت مننا بننساها احنا بتوع وقتنا بس بنبص دايما في رجلينا لكن ما نبصش ورا كويس ولا نبص قدام كويس بننسى ونرحب بزيد وعمرو وبطرس وغير كله عرفنا فوق احنا ناس اهل كرم واهل سماحه لكن هم لا هم حافظين التاريخ ما ينسوش أبدا آه، أذكر في كتاب جيد حديثا كده بتكلم عما وقع في غزة ف اللي هو أشكنازي اللي هو رئيس أركان قوات إسرائيل شا- اسمه إيه كده أشكنازي فأمر بهدم بيوت معينة في القدس فهدموا البيوت فكان واقف هو بيشوف فجات له امرأة فلسطينية قالت له هنروحوا فين وانتوا خربتوا بيوتنا وانتوا وانتوا قال لها روح أي مكان وبعد كده سألته ان يتوسط يعني ياخد انها تخرج من اسرائيل وتروح تروح السعودية فارسل اليها واجيء بها جت لا تروح في السعودية قالت له هروح عند الملك عبد الله راجل راجل طيب وبينفق وبيساعد المسلمين والملك عبد الله فعلا ساب ينفق اموال ضخمه لصالح المسلمين هذا الرجل ينفق على المسلمين ويساعد المسلمين قال لها قال لها اشكنازي رائع اذا ذهبت الى الملك عبد الله فاقرئه مني السلام وقل له ان لنا عندك في مكه امانه ونحن اخذوها منك يوم من الايام ايه الامانه الكعبه اشكنازي اللي عنده 42 30 سنه حافظ التاريخ مش ناسيه احنا بننسى ولا في دماغنا ايه يعني يعني هيقدروا ياخدوا الكعبه ما ربنا عز وجل يحمي الكعبه لكن احنا نشتغل لا انتشرت الاخبار ووقع بين الصحابه الصحابه حسوا ان هم وقعوا في مصيبه ضخمه جدا جدا فانزل الله تبارك وتعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قتال فيه كبيرة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فأخبر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ما يفعله المشركون في مكة من الصد عن سبيل الله ومنع المسلمين من إقامة شعائر دين الله هذا أعظم خطأ يقع فيه المسلمون أن يقاتلوا بالشهر الحرام عن غير قصد خلي بالك عشان مطار آلي فهمها كويس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يبقى اختلف الشهر الحرام ايه كبيرة ثم بداية اهو. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أنتم تأتون أعظم الأك... الك... ال... ال... ال... الكبائر فإذا أخطأنا نحن خطأ صغيرا تضخموا الشكل ده فعلا دي حقيقة في الإعلام القائم الآن لو أن واحد من إخواننا المشايخ جزاه الله خير أخطأ خطأ صغير مسكوا واحد شيخ جايبينه مضيفينه في القناة الأولى شيخ اسمه خالد على ما أظن خالد عبد الله اسمه إيه واحد قابلته وهو طالع صوت قال أنا كنت مراتك وأنت مطلقني يلي يلي تاني يوم الجرايد والإذاعات كله بيتكلم على مين؟ عشان ده هي بتقول انا زوجتك طيب يعني انتوا زعلانين انها زوجته طب والزنا ما تتكلموش عليهم ليه الدعاره اللي بتقننوها انتوا بايديكم ما تتكلموش عليها ليه لا انت غلطتك صعبه لذلك لما انصح اخوانا دايما نكون عندنا حرص غلطتنا احنا دايما ايه كبيره ضخمه جدا فلما نزلت الآية هذه فرجت عن المسلمين ففرحوا بها أيما فرح أشد فرح بفضل الله تبارك وتعالى وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وقسم على المسلمين فلما وصل هذا الخبر إلى أهل مكة واليهود شاروا الخطة إيه؟ فشلت فراسلوا المسلمين يطالبون بفداء الرجلين وثمان بن حكم وعثمان والحكم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عايزين ندفع لك فداء وياخد الرجال بتوعنا قال لا لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا أي سعد وعتبة فإني أخشاكم عليهما فلما قدم سعد وعتبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في عثمان والحكم وسبحان الملك لما قبل الفداء فيهما صلى الله عليه وسلم قام الحكم فأعلن إسلامه بين الناس وأبى أن يعود إلى مكة قال له أنا بقيت حر خلاص روح بلد أنا أروح قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله أنا قاعد مش مروح سبحان الملك جل وعلا أما عثمان فأبى ورجع إلى بلاده حتى مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه حتى مات مسلما شهيدا مع المسلمين يوم بئر معونة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الغزوة غزوة أو هذه السرية سرية عبد الله بن رئاب بن ريحش الأسدي لما انتهت هكذا وفرح المسلمون بخبر الأخير جاء عبد الله بن رئاب اللي كان في منتهى الغم وقال يا رسول الله نطمع أن تكون لنا غزاة فيها أجر مجاهدين عاوزين بقى تطلعنا في غزوة ثانية إيه كبيرة غزوة يعني معاك عشان نحصل أجر مين أجر المجاهدين فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ومن معه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيله إلى آخر الآيات هذه الغزوة فيها نقاط مهمة أنا هركز عليها عشان ننتهي عندها فيها أشياء مفيدة جدا وعلى خاص إخواننا اللي غاويين مسابقات مسابقات بتاعت رمضان من فعل كذا ومن فعل كذا احنا قلنا أول من رأى بسهم في سبيل الله ومن نعم. طيب وأول قتيل قتل بين المسلمين والكفار هو من هو عمرو بن الحضرمي هذا عمرو بن الحضرمي في سرية مع سرية عبد الله بن رياب بن يفسح الأسدي والغنيمة التي حازها المسلمون وهي الإبل العير والأسيرين هي أول غنيمة غنمها المسلمون وعثمان بن وعثمان والحكم أول أسيرين وقع في يد المسلمين وعبد الله بن جحش بن رياب أول أمير أمره رسول الله أول واحد عين أمير على السرية وسمي أميرا من قبل من؟ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا آلة المشركين إن لم تكن سلاح كانت لسان كانوا شاطرين فكانوا يكتبوا شعر فكتبوا شعر كثير جدا جدا يهجون فيه رسول الله ويهجون فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فأجابهم أبو بكر وفي رواية أنه حسان أو زيد أجابهم بأبيات شعر طويلة أنا اختصرت منها أبيات ثلاثة فقط قال تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد هذه الآيات الثلاثة كأنها ترجمة وتفسير لإيه؟ للآية القرآنية التي ذكرناها من قبل اللي ينبغي ان احنا بس نعرفه بقى كدراسة للسياق احنا كنا بنقول طلعوا من المدينة اول ما حطوا البيت 7 8 كيلو مشت الامور 70 80 كيلو ثم وصل صلى الله عليه وسلم الى سفوان على بدر 150 كيلو هذه السنة الأخيرة وصلت فين بين مكة والطائف في بطن نخلة يعني بدأ يدخل في أرض مين أرض العدو فلا شك أن أهل مكة بدأوا يستشعرون خطورة القوة المتنامية يوما بعد يوم هذه القوة تتنامى وبسرعة حتى لو وصلوا إلى حدود مكة كل ده في خلال قد ايه سنة واحدة سنة وعدة شهور إذا لابد أن نضع حدا لهذه القوة لذلك كان عامة التفكير اللي يدور عند أهل مكة لابد أن نضع حد لهذه القوة المتنامية وده اللي بيقع في زماننا المعاصر من أمريكا من روسيا من إسرائيل من اليهود من كل العالم لابد أن يضعوا حدا لهذه القوة المتنامية لا شك أن قوة انضمام الناس للمنهج الرباني المنهج المستقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم قوة متنامية تزداد يوم بعد يوم والناس كلهم بفضل الله عز وجل وعلى خاص في مصر هذا من فضل الله علينا الناس بتحب الدين في مصر مش عشان انا ولا عشان زيد ولا عبيد الناس بتحب الدين في مصر ايه فطرة الناس بيحبوا الدنيا فطرة فإقبال الناس على الدين أول ما بتشرح حبها الناس بتنضم لهذا الدين هذا العمل مباشرة ففي رعب شديد من هذه القوة المتنامية إذا لابد أكون عارف إن عدوي بسرعة جدا بيفكرني عاوز يحط لي إيه؟ سد يمنع هذه قوة من التنامي وعلى خص إن هذه القوة بتدك الحصون الأخرى بسرعة هذه القوة لو تمكنت هتعمل إيه؟ بتدك الحصون الأخرى بسرعة لأنها قوة عجيبة قوة لا تحتاج إلى عدد ولا إلى, ولا إلى عدد هي فقط تتكل على من؟ الله وربنا عز وجل ييسر لها العدد والعدة وكل شيء ولكن قبل ما يحدث الصدام الأكبر اللي هو بعد كده في غزوة بدر الكبرى التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ستقع بعض الحوادث البسيطة الطريفة المفيدة في تهيئة وتكوين هذه الأمة الأمة دي كونت على مدة طويلة من الزمان كان لابد من أحداث معينة تستزيد هذه الأمة تماسكا وترابطا فيكون في كيان قوي هذا الكيان بعد ذلك إذا اصطدم بالعدو يكون مؤهلا لهذا الاصطدام هذه الأحداث إن شاء الله تبارك وتعالى البسيطة والصغيرة بين يدي غزوة بدء سنتعرض لها في الدرس القادم ولكن هذا الدرس القادم سيكون متى إن شاء الله سيكون إيه سيكون بعد القادم الثلاث القادم عندنا درس إيه اللي هو بتاع الشيخ حسن يكمل فيه موضوع الشيعة ولعله إن شاء الله بإذن الله تبارك قد يكون الدرس الأخير مسألة الشيعة على شك كفانا الشيعة لحد كده ونبدأ نتكلم فين في أح- أحداث أخرى أمور أخت- أخرى تخص المسلمين عموما في كل مكان نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا